وجاه أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
للإعلان في هذا البرنامج الامتياز الإعلاني شركة الإعلانات المصرية جريدة الجمهورية تليفون رقم 25 78 11 16 أو رقم 012 77 81 915
الروح تسري والملائك حولنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله بنبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين كما تعودنا بندعو الوالدي والأخت هدى المصري والأخت سهير المصري والحاجة سعاد عثر الدكتور سامر يوسف والاستاذ ياسر الهواري وبنتنا الغاليه براءه والاخت عبير شلبي والده الاستاذ عصام حجازي والطفله ملك احمد الجبالي والشيخ محمد فرج والحاج رأفت شاهين والحاج إبراهيم إبراهيم محمود والأخت أسماء صقر والأستاذ محمد سعد والطفل عبد الله عمر والأستاذ علي بكري علي ومدام حسناء والحاجة هدية أحمد والأخت سميرة عبد الحليم وأولادها وطه علي إسماعيل وعبد المنعم إبراهيم والحاج طاهر بدر وجميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وبندعو الموتى المسلمين بندعو والدتي والحاجة سيدة متولي شاهين والحاجة فوزية محمد متولي والأستاذ ممدوح من سوهاج والحاج جلال محمد عبد القادر أسأل الله عز وجل أن يرحمهم جميعا رحمة واسعة اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران وسع قبورهم ونور قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة مضرة ولا فتنة مضلة آه اللهم أمين آه كما قلنا الدروس كلها من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة تعالوا قبل ما نبدأ في درس الليلة دي ودرس الليلة دي درس في غاية الخطورة والأهمية كما أسلفنا وطبعا سامحونا احنا طالعين متأخرين جدا فأرجو أن انتم تسامحونا يعني بنسهركم معانا وربنا يجعلها في ميزانكم يا رب العالمين بنشكر أخو أخواتنا اللي بيشاركونا في حملة مقاطعة التبرج وبوصي إخواني في الكنترول هنا في القناة إن هم يعني يحاولوا يكثروا من عرض هذه الحملة لأهمية الحملة لأن يعني من ضمن الأشياء المهمة جدا في حياتنا كمسلمين الصلاة والحجاب وطبعا كل حاجة في الدين مهمة لكن دول أكتر حاجتين عايزين نركز عليهم قوي قوي فوق الوصف يعني فربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم فاحنا عايزين نقول نشكر طبعا كل أخت استجابت لحملة مقاطعة التبرج وجددت البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عجالة سريعة كده الأخت زينب نصير والأخت أم علي والأخت نغم والأخت هاجر وحكيمة من المغرب وأسماء الشريف ومنى من سوريا ومروة عوده وأم سمير وفاطمة وآمنة ومها وعبير وريم سرساوي ووفاء الديب مصرية في السعودية وآية جمال ونادية سليم وأم تيسير وأم منة من الإسكندرية وعفاف وخديجة عمرها 15 سنة وأم عبد الله وإيمان من اليمن وعائشة الشيخ وأم هاجر وفتحية يعني ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين ويثبتهم جميعا ويجعل كل ده في ميزان حسناتهم تعالوا قبل ما نبدا اللقاء كده كان في سؤالين صغيرين كده عن موضوع الدجال احنا انتهينا الحلقه الماضيه اظن قعدنا حوالي ست حلقات على ما اذكر في قصه المسيح الدجال وده الاهميه الموضوع يعني دي أكبر فتنة منذ خلق آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة كما أخبر الحبيب المصطفى بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم عشان كده بنقول محتاجين ان احنا فعلا ان احنا نستوعب هذه المسائل آه واحد بيقول اذا خرج الدجال وك- ونحن كنا موتى هل سيحيينا الله عز وجل لنواجه الدجال ام اننا نجينا من لقائه طبعا نجونا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني هو ال- مش معقول ربنا يحيينا عشان نلتقي بالدجال يعني دي آه، اول سؤال السؤال الثاني آه، بيقول آه، كيف لا توجد توبة عند ظهور المسيح الدجال وسوف يؤمنون أو يؤمن قوم آه، بسيدنا عيسى عليه السلام احنا ما قلناش كده طبعا والفهم كده يبقى فهمنا غلط اللي احنا قلنا إذا ظهرت الشمس من المغرب هنا يختم على العمل فإذا كان كافر وعايز يسلم فلا يقبل إسلامه وإذا كان مسلم يريد أن يزداد إيمانا فلا يزداد إيمانا بنص الآية وبنص الحديث لكن عند ظهور المسيح الدجال ما قلناش إن هو بيختم على العمل إنما قلنا عند ظهور الشمس من المغرب طيب ال- آه، كانت رسالة جميلة أوي رقيقة السلام عليكم عمو مراقب آه، هم رسالة مربوطة من بنتين صغيرين ربنا يبارك فيهم أرجو أن توصل رسالتنا لعمو الشيخ محمود لقد ارتدينا الحجاب نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن راما ورانا عشر سنين من سوريا ربنا يبارك فيكي يا راما ويا رانا ويبارك في عمركم ويبارك في آه، الوالدين إن شاء الله ويجعلها في ميزان حسناتهم ويجمعكم مع زوجات النبي في الجنة آه سؤال سريع كده أخ بيسأل إيه أفضل تفسير سهل للمبتدئين أنا شايف إن أفضل تفسير وزي ما بيقولوا كده يعني المعنى يعني على طول جاي في الصميم وبكل بساطة وأسلوب ميسر جدا إن شاء الله تفسير السعدي ربنا ينفعكم بيه يا رب العالمين آم، آه، آخر سؤال أخ بيقول شيخنا الجليل محمود المصري السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ذكرتم من قبل أن المسيح الدجال قصير القامة واليوم قلتم أنه ضخم جدا فكيف ذلك أفيدونا الأستاذ أشرف أنا لم أذكر أبدا أن المسيح الدجال قصير القامة لأن حتى نص الحديث الذي ورد عند مسلم من حديث تميم الداري في قصة الجساسة أن هم دخلوا لقوا رجل ضخم الجثة فأنا ما قلتش أن هو قصير القامة أكيد حضرتك كنت مسافر فالحمد لله على السلامة ربنا يبارك فيك يا رب العالمين تعالوا نكمل موضوعنا الليلة دي إن شاء الله ونبدأ في موضوع آه، علم أو نكمل في موضوع علامات الساعة الكبرى ونبدأ في موضوع جديد وهو قصة يأجوج ومأجوج أو خروج يأجوج ومأجوج وهي دي العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى اتكلمنا قلنا في الحلقات الماضية عن قصة المسيح الدجال كاملة بدأناها من البداية إلى النهاية وذكرنا كل تفاصيل القصة وطولنا النفس فيها شوية علشان كلنا نحذر من هذه الفتنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أكبر فتنة موجودة أو وجدت منذ خلق آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولذلك يعني سن لنا أو شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نستعيذ بالله بعد التشهد وقبل التسليم من أربع أشياء كان من ضمنها ومن شر فتنة المسيح الدجال يبقى ذكرنا علامة المسيح الدجال وذكرنا معاها العلامة الثانية وهي نزول عيسى عليه السلام وبنذكر الذي العلامة الثالثة اللي هي خروج يأجوج ومأجوج تعالوا نبدأ القصة بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم لكن بعض الناس كانوا بعتين بيسألوا بيقولوا طيب انت قلت ان العلامة الثانية هي نزول سيدنا عيسى عليه السلام لكن كنا عايزين نعرف وكان عندنا حب استطلاع كده عايزين نعرف طب إز- إز- اذا كان سيدنا عيسى عليه السلام سينزل كعلامة من علامات الساعة الكبرى في اخر الزمان طب هو اصلا اترفع ازاي كان ده سؤال وحبيت اجاوب عليه برضه للهادي قبل ما نبدا في قصه ياجوج وماجوج لارتباط القصه برضه لان برضه نزول سيدنا عيسى عليه السلام هيكون اهداف كتيره جدا واحنا قلنا المره اللي فاتت الحكمه من نزول سيدنا عيسى عليه السلام دون غيره من الانبياء وذكرنا بعض الاشياء اللي, اللي, اللي توضح اشمعنى تم الاختيار على سيدنا عيسى عليه السلام ان هو بالذات اللي ينزل آه، دون غيره من الانبياء وقلنا يا جماعة ان هو من ضمن الاشياء ان هو ينزل عشان يقتل المسيح الدجال وفي نفس الوقت بعد قتل المسيح الدجال على طول هيكون توقيت خروج يأجوج ومأجوج في هذا الوقت هيحصل حاجات معينة برضو آه، يعني ربنا سيوحي بها الى عيسى عليه السلام وهنعرف الكلام ده في وقته لكن تعالوا نعرف ازاي اترفع سيدنا عيسى عليه السلام من الارض الى السماء الحقيقة يا جماعة لما أرسل الله عز وجل عيسى عليه السلام بالنبوة والرسالة أنتوا عارفين سيدنا عيسى عليه السلام من أولي العزم الخمسة من الرسل الخمسة أولي العزم الخمسة اللي هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم يبقى سيدنا عيسى آه، نبي رسول من أولي العزم الخمسة لما ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بنعمة البعثة والرسالة والحكمة والبينات والهدى حسده اليهود وانتم عارفين اليهود هم اليهود مش هيتغيروا أبدا أسأل الله عز وجل أن يأخذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر وأن ينجي آه، آه، إخواننا في فلسطين آه، من بطش اليهود وأن ينصرهم على اليهود وأن ينجي المسجد الأقصى وأن يطهر المسجد الأقصى من دنس اليهود قولوا آمين ربنا يبارك فيكم لا تنسوا الدعاء لإخواننا في الأقصى ولا تنسوا الدعاء لإخواننا في كل بقاع الأرض ربنا يا رب يعلي قدر المسلمين وينجي المسلمين من بطش الكافرين وينصرنا جميعا على هذه الأمم الكافرة فحسد اليهود سيدنا عيسى عليه السلام سيدنا عيسى ربنا أرسله بمعجزات كثيرة جدا كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى وكان يشكل الطين على هيئة طير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله يطير أمام الناس فحسده اليهود على كل هذه الأشياء على الرسالة وعلى المعجزات التي أيده الله عز وجل بها ما اكتفوش بالحسد وبس لا وهم شافوا قدامهم صدق سيدنا عيسى وعارفين ان هو نبي رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى لكنهم مع ذلك كذبوا سيدنا عيسى عليه السلام وكفروا برسالته وبرضه ما اكتفوش بكده فضلوا يأذوا في سيدنا عيسى ايذاء شديد جدا وانتم عارفين يعني الانبياء بطبعهم عندهم صبر غريب جدا جدا صبر عجيب على الاذى وعلى آه، يعني آه، ايذاء القوم بشكل عجيب جدا وثبات فوق ما تتخيل وشوف بقى وارجع بقى واقرا سيره حبيبنا مص- حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وازاي اتاذى ايذاء لا يخطر على قلب بشر تسع مؤامرات يا جماعه تدبر لقتل النبي محمد بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم ومؤامرات كثيره جدا وطرد للنبي من مكه ويخرج وهو يبكي ويقول والله انك لاحب بلاد الله الى الله وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت ويتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم ويتأذي أصحابه ويتقتلوا ويحصل مآسي ويرمى سلة الجزور على ظهر النبي ويرمى التراب فوق رأسه ويشج جبينه وتنكسر رباعيته وينزف الدم الشريف من جسده وكل دوت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يا سلام ويروحوا له كما عند مسلم يقولوا له يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين فيقول إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة شوف ربنا اللي قال عنه كده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم فالشاهد في الموضوع ان كان صبر عجيب جدا من كل الانبياء والنبي هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس بلاء الانبياء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه فتخيل بقى رسول زي سيدنا عيسى عليه السلام من أولي العزم الخمسة والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول أشد الناس بلاء الأنبياء فكيف يكون الابتلاء الذي تعرض له عيسى عليه السلام كان طبعا ابتلاء شديد جدا وإيذاء شديد جدا من اليهود عليهم لعائن الله آه، و- واضطر بقى سيدنا عيسى أن هو يسيح في الأرض ولذلك سمي المسيح واخد بالك طبعا وهناك فرق كما قلنا بين مسيح الهدى وبين مسيح الضلاله اللي هو المسيح الدجال فسيدنا عيسى عليه السلام من كثره ما كان يخرج ويسير هو وامه عليهما السلام فكان يسيح في الارض هم برضو اليهود هم اليهود برضو فضلوا وراه يعني برضو عمالين آه، نفسهم يأذوه بأي طريقة وده يا جماعة رسالة لكل إنسان فاضل في هذا الزمان يؤذى أو يبتلى أو يتهم اصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل الله أكبر فعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أهو واحد من أولي العزم من الرسل سيدنا عيسى عليه السلام شوف الإزاء يا أخي اللي تعرض له حاجة غريبة جدا رسول كريم من أولي العزم الخمسة ربنا سبحانه وتعالى بيحبه و و و و وله قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله عز وجل لحماه من كل هذا ال- الإيذاء والبطش والتعذيب ورغم ذلك ابتلاء ابتلاء بيرفع قدرة هذا الرسول فوق القدر الذي هو فيه بفضل الله سبحانه وتعالى وبيصبر وبيحتسب ومفيش أي مشكلة خالص والدنيا جميلة وهو حاسس إن الابتلاء ده ما- كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب فعنده رضا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى وعنده صبر على على الابتلاء والمسألة يعني ده درس لينا يا جماعة ده درس لينا احنا ناس ماشيين في طريق الدعوة والعلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أنا ببعت الرسالة ديت لإخواني وحبايبي من الدعاة أكيد في كتير مننا بيبتلى أكيد في كتير مننا بيتعرض لمشاكل و... و- وأزمات و... وابتلاءات شديدة جدا إلى غير ذلك اصبر اصبر واحتسب فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل شوف أهو نبي كريم إحنا نيجي إيه في سيدنا عيسى عليه السلام نيجي إيه في- حتى مش في سيدنا عيسى نيجي إيه في أي إنسان من من حواري سيدنا عيسى أو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك شوف صبر وثبات ويقين بنصر الله سبحانه وتعالى فالشاهد في الموضوع ان انت لما تتعرض لابتلاء اخويا وحبيبي ولما تتعرض لابتلاء اختي الفاضله نصبر ونحتسب فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ايه اللي خلى سيدنا عيسى يبتلى هذا الابتلاء ويؤذى هذا الايذاء ويفضل يسيح في الارض ويخرج من بلد لبلد حتى ينجو من بطش اليهود وهو خارج بيدعو الى الله وبيعلم الكون ده كله نعمه التوحيد والايمان والاذعان والخضوع والاستسلام لرب الارض والسماء سبحانه وتعالى كل ده في سبيل الله سبحانه وتعالى هو مأجور على كل خطوة بيخطوها لتبليغ هذه الدعوة المباركة ويعني لتثبيت المؤمنين من حوله سيدنا عيسى يؤذى إيذاء شديد جدا من اليهود حتى ما وصل الأمر والقبح من اليهود إن هم راحوا في هذا الوقت عياذا بالله إلى ملك دمشق وكان الرجل ده كان كافر كان كافر وكان مبغض جدا لأي إنسان مؤمن أو بيظهر إيمانه وقالوا له ده في واحد في بيت المقدس الرجل ده بيفتن الناس ويعني بياخدهم لطريق يعني ال- آه، تاني غير طريقك وبيفسد على الم- على الملك رعاياه قالوا له ده بيفسد الرعاية بتوعك وبيفسد الرعاية بتوع ال- ال- الملك الكبير يعني بتاعهم وكده إلى غير ذلك فالراجل ده هيفتن الناس فعايزين نشوف حل فإذا بهذا الملك اللي في دمشق على طول أم أصدر قراره للنائب بتاعه في أرض ال- بيت المقدس إن هو يقتل هذا الرجل اللي هو مين اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام وإن هو يصلبه ويحط الشوك فوق راسه وصل الخبر لمين؟ وصل الخبر لسيدنا عيسى عليه السلام وعرف إن هو مطلوب يعني يعني هم كده كده بيسعوا لقتله فراحوا عشان يقتلوا سيدنا عيسى خد بالكم وركزوا معايا يبقى سيدنا عيسى بعث بهذه الرسالة العظيمة وإلى غير ذلك وطبعا سيدنا عيسى مبعوث برسالة الإسلام عشان تبقوا فاهمين لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الأصل إن الرسل كلهم أرسلوا برسالة الإسلام ولكن الشرع بقى والمنهاج آه ده جاء بالتوراة وده جاي بالإنجيل وده جاي بالزبور وده جاي بصحف كذا وده إلى غير ذلك لكن في النهاية يعني ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كل الأنبياء وكل الرسل بلا استثناء كانت دعوتهم الأساسية هي الإسلام والدعوة إلى الإسلام وإلى التوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى فسيدنا عيسى عليه السلام وكان الكلام ده كان يوم الجمعة يا جماعة بعد العصر مباشرة في توقيت العصر وقبل قبل غروب الشمس عرف ان اليهود داخلين عليه عايزين يقتلوه وصلوا الخبر بوحي من السماء من عند المولى عز وجل ان اليهود بيتامروا عليك يا عيسى عليه السلام عشان يقتلوك فما كان من عيسى عليه السلام الا انه راح منادي على ال 12 واحد من الحواريين اللي كانوا معاه اللي هم خلاصه الحواريين الحواريين اللي كانوا معاه وقال لهم ايكم يلقى عليه الشبه وهو رفيقي في الجنة يا سلام شوف بقى الجايزة الجميلة حاجة فوق الخيال حاجة لا تخطر على قلب بشر تخيل حضرتك لما تكون مع رسول من أولي العزم الخمسة وبعدين يجي يقول لك إيه إيه رأيك هقول لك عن حاجة تعملها وهكلفك بحاجة تعملها لو عملتها أنت مش في الجنة وبس أنت معايا في الجنة وشوف حبيبك صلى الله عليه وسلم لما كان دايما يجي عند بعض الأمور كده يقول إيه أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين آه، من يفعل كذا وهو رفيقي في الجنة فاكر حضرتك موقفين اذكرهم كده بسرعة في عجالة سريعة آه، او او اذكر لك ثلاث مواقف معلش سامحني يعني ايه لان ف- الحقيقة الموضوع جميل قوي ان انا اكون في عهد رسول من من اولي العزم الخمسة وبعدين اكون واقف في موقف معين وهو يقول اللي هيعمل الحاجة ديت هيبقى معايا في الجنة يا سلام يعني مش في الجنة وبس لا كمان في صحبة هذا النبي الكريم أو هذا الرسول الكريم يعني دي منحة يعني لا تخطر على قلب بشر سيدنا عيسى قال لل 12 إيه رأيكم مين فيكم يوافق إن يلقى على وشه الشبه بتاعي يعني يبقى شبهي بالملي خد بالك هيكون رفيقي في الجنة هيكون معايا في الجنة يا سلام يقوم قايم شاب صغير وهذكر لك هنا بقى ثلاث مواقف جنبه بس ما اذكر الموقف ده قام قام شاب صغير الشاب الصغير ده قال له انا فسيدنا عيسى استصغره يعني حس انه لسه صغير في السن فقال له اجلس وراح عايد ايه الجمله مره تانية من يلقى عليه الشبه او شبهي وهو رفيقي في الجنه يقوم نفس الشاب لحد ما اتكرر الموضوع اكتر من ثلاث مرات وكان هذا الشاب في كل مره هو الوحيد اللي بيرفع ايديه وعايز يقوم علشان يكون مكان سيدنا عيسى يقتل مكان سيدنا عيسى عليه السلام فما كان من سيدنا عيسى في المره الاخيره الا انه راح موافق قال له انت هو فألقي الشبه على هذا الشاب وفي تلك اللحظة فتحت روزنة فتحة فتحة في سقف الحجرة اللي كان قاعد فيها أو سقف المكان اللي كان قاعد فيه سيدنا عيسى عليه السلام ورفع سيدنا عيسى إلى السماء يقال أنه أخذته سنة من النوم فرفع نائما والكلام ده الحقيقة يعني ال- الراجح من أقوال أهل العلم أنه رفع حيا ومستيقظا كان صاحي وحي ورفع حيا إلى السماء ودخل اليهود فوجدوا الشاب الذي ألقي عليه شبه سيدنا عيسى عليه السلام فظنوا أن هو سيدنا عيسى فقتلوه ثم زعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام طبعا صلبوا هذا الشاب ووضعوا الشوكة على رأسه وراحوا للملك اللي موجود في دمشق وقالوا له إحنا قتلنا هذا الشاب اللي اسمه عيسى بن مريم عليه السلام وحصل كذا وكذا وكذا وظنوا ان هم قتلوا سيدنا عيسى ربنا بيقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم في آية تانية وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه يعني يقينا لم يقتل يقينا سيدنا عيسى عليه السلام لم يقتل بل رفع حيا إلى السماء في يعني يعني معجزة عظيمة جدا جدا جدا يعني تحدث سيدنا عيسى وينزل في آخر الزمان كحاكم من حكام الأمة المسلمة كما أخبر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها أخويا حبيبي نبي فكرنا بثلاث مواقف في غاية الحسن والجمال والبهاء بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم الموقف الأولاني شوف سيدنا عيسى لما قال للشاب دوت من يلقى عليه الشبهي أو من يلقى عليه الشبهي وهو رفيقي في الجنة نفس الموقف ده لو تفتكر حضرتك وارجع معايا بالذاكرة لسيدنا عيسى عليه لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد فاكر حضرتك لما الرماة عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يعني تأولوا المسألة إن الغزوة انتهت وخلاص وراحوا نازلين 40 واحد واخد بالك فقتل عدد كبير من الصحابة في غزوة أحد 70 واحد من خيرة الصحابة وأراد المشركون أن يقتلوا سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم فالنبي راح منادي على الصحابة وقال آه، من للقوم وهو رفيقي في الجنة والحديث رواه مسلم طبعا كان اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم تسعة جماعة سبعة من الأنصار واثنان من المهاجرين الاثنين من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله السبعة من الأنصار ما نعرفش فيهم غير اسم واحد هقول لك عليه دلوقتي السبعة من الأنصار لما لقوا الجيش ال- الكافرين داخلين عشان يقتلوا, يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم طلع لوحده يقاتل جيش لك أن تتخيل واحد داخل بيضحي بنفسه وداخل يقاتل جيش كامل علشان يدافع عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اتقتل الأولاني والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس جينا عند السابع اللي هو اسمه عمارة ابن يزيد ابن السكن دخل فاتقتل ففي آخر رمق في حياته قعد يزحف على ايديه ورجليه لحد ما حط خده على رجل المصطفى صلى الله عليه وسلم ونظر إليه كأنه عايز يقول له يا رسول الله أنا معاك وأنا أضحي بحياتي عشانك لحد آخر قطرة من دمي يا رسول الله حزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لسعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله قال ما أنصفنا أصحابنا فنثل كنانته اللي فيها السهام بتاعه وراح ايه مديها لسعد بن ابي وقاص وقال ارم سعد فداك ابي وامي سعد بن ابي وقاص رمى ال- ال- السهام اللي معاه وبكل سهم قتل رجلا من المشركين لكن السهام خلصت خلاص فلم يتبقى مع النبي الا طلحه ابن عبيد الله إذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم طبعا لسه الكلمة موجودة من للقوم وهو رفيقي في الجنة يا الله فطلحة بن عبيد الله الكلمة لما ولت في دماغه دخل يقاتل هو لوحده يا جماعة داخل يقاتل جيش بأكمله دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما دخل مع أول ضربة طارت صوابعه اتضربت بالسيف فقال حس من شدة الألم يعني فقال له رسول الله بيحفزه بقى قال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك يا الله وفي رواية لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا يا سلام يوم يجي بقى سيدنا أبو بكر الصديق بعد الموقعة ديت طبعا طلحة بن عبيد الله النبي عليه الصلاة والسلام قبلها مباشرة كان وقع في شراك وقع في في حفرة وانكسرت رباعاته وشج جبينه ونزفت الدماء الشريفة من وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان متعب جدا فكان طلحة كان بيحمل النبي على ايديه ويرجع بظهره وأول ما يلاقي المشركين بيقربوا حط النبي على الأرض صلى الله عليه وسلم ويقوم يقاتل ويرجع تاني يشيل النبي لحد ما وصل عند صخرة من المسافة ديت اللي كان بيقاتل فيها لحد الصخرة انضرب طلحة بن عبيد الله واحفظ معايا 39 ضربة بالسيف لحد ما ايديه اتشلت لك ان تتخيل طلحة بن عبيد الله بعد الواقعة دي ايديه اتشلت فاذا بطلحة اول ما وصل عند الصخرة خلاص مش قادر يشيل النبي افاق النبي وطلع فوق الصخرة وقال كلمته المعروفة قال اوجب طلحة اللهم أوجب لطلحة الجنة فكان من العشرة المبشرين بالجنة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ثاني اثنين أفضل رجال هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل وبعد الأنبياء والمرسلين جميعا أفضل رجل هو أبو بكر بيقول لما كان يذكر عنده يوم أحد كان يبكي ويقول كان اليوم كله لطلحة بن عبيد الله يا سلام ده كان أول موقف يفكرنا بكلمة سيدنا عيسى لما بيقول من يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة الموقف الثاني في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب لما اجتمع عشر تلاف مشرك عايزين يقتلوا النبي ويقتلوا الصحابة ويستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين إيه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم حب يعرف أخبار المشركين إيه خصوصا ان عرف ان خيانه حصلت من يهود بني قريظه وهيفتحوا الابواب الخلفيه عشان المشركين يخشوا ويقتلوا بقى الناس من جوه فطبعا النبي كان في فزع شديد جدا وخوف شديد جدا على المسلمين لكن مع الدعاء بقى الدعاء واليقين في في نصرة المولى عز وجل وما النصر إلا من عند الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فالنبي عليه الصلاة والسلام الدعاء المعروف كان يقول اللهم مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم شوف اللفظ اللهم اهزمهم وزلزلهم ولذلك كان من أعظم أثباء من أعظم أسباب ال- ال- النصرة و- والفوز في غزوة بدر وغزوة الأحزاب كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لما دعا جاءت ال- الريح فكفأت القدور وقلعت الخيام وإلى غير ذلك أشياء معجزات ونصرة عاجلة من عند المولى عز وجل فحب النبي يطمئن ويشوف أحوال المشركين إيه بيعملوا إيه 10000 مشرك يا جماعة والنبي عايز يعرف هم مشوا ولا واقفين لسه ولا بيعملوا إيه ولا بيجهزوا إيه بالظبط ولا بيتسللوا ولا دخلوا خلاص عايز يعرف فكان يوم برد شديد جدا جدا خد بالك من حاجة الصحابة كانوا في غاية القوة والنشاط والجلد أجسادهم وبنيانهم قوي جدا جدا لك أن تتخيل واحد بيخش يجاهد في سبيل الله وممكن يكون التعيين اليوم الأكل اليوم كله طمراية واحدة طمراية واحدة وداخل يجاهد في سبيل الله في عز الحر وعز الريح وعز البرد وعز يعني في كل الأحوال والطقوس وال وال وال يعني الطقس الجوي كان بيقاتلوا أشد ما يكون القتال كلهم يريدوا الشهادة سبحان الله وكانوا يشتهون الموت أكثر من حبهم للحياة يقدر ربنا سبحانه وتعالى في اللحظة ديت كان يوم ريح وبرد لا يخطر على قلب بشر لدرجة عايزك تتخيل معايا المشهد ده الصحابة دفنوا نفسهم في الرملة من شدة البرد مفيش غطا يعمل ايه فبقى كل واحد فيهم يحفر لنفسه حفرة في الرملة ويدفن نفسه في الرملة ويغطي جسمه في الرملة ويسيب بس راسه وإيديه بس هي اللي بره الرملة من شدة البرد حذيفة بن يمان بيحكي الحديث في الصحيحين بيقول في اليوم دوت النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبر القوم خد بالك أخويا وحبيبي وشوف المنحة وشوف عشان تعرف قد إيه ال- الجو كان صعب جدا جدا في الغزوة دي لدرجة إن ما فيش ولا واحد من الصحابة قام واضح؟ عشان أنت ممكن تقول إيه ده أنا لو مكانهم ده أنا كنت أقوم أول واحد لا خد بالك صبرا ده كان أبو بكر الصديق موجود عمر بن الخطاب موجود عثمان بن عفان علي بن أبي طالب طلحة بن عبيد الله الزبير بن العوام سعد بن أبي وقاص أبو عبيدة بن الجراح يعني خيرة الصحابة كانوا موجودين وبيسمعين بودانهم النبي عليه السلام بيقول من يأتي أو من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة ركز معايا ولا واحد قام يا نهار أبيض تتكلم جد والله ولا واحد قام والنبي يكررها من يأتيني بخبر القوم يعني بس روح هات لي بس الأخبار قول لي بس إيه الأخبار هم بيعملوا إيه ومش هتبقى في الجنة وبس هتبقى معايا في الجنة فلم يتحرك رجل واحد ده إن دل على شيء يدل على إيه شدة الجو الجو كان صعب جدا الجو كان فوق ما تتخيل فالنبي لما لقى محدش قام بقى قال خلاص بقى ما دام محدش قام أنا بقى أختار بنفسي حد يقدر يعصى أمر النبي شوفوا يا مسلمين شوفوا يا حبايب قلبي شوف حب الناس حب الصحابة للنبي وإذعانهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حد فيهم يقدر أبدا يكسر كلام النبي النبي بيقول من يأتيني بخبر القوم ورفيقه في الجنة ما حدش قادر يقوم هي ما فيش معصية للنبي هو ما حدش فيهم بيعصر النبي لكن ما حدش قادر يقوم من شدة البرد جس- جسمهم كأنه م- م- يعني ايه يعني متخشب مش قادرين يتحركوا خالص فراح هو بقى مقرب حذيفة بن اليمان اللي بيحكي الحديث بيقول فاقترب النبي وأما أنا فظللت أنخنف يعني إيه؟ يعني النبي بيقرب وأنا عمال بنزل أكتر في الأرض هو يقرب وأنا عمال أغوص تحت ولا أخد بال حضرتك لحد ما قال يا حذيفة قلت بلى يا رسول الله قال قم قال واحفظ معايا الكلمة ديت فما كان من طاعة رسول الله بد ما اقدرش اكسر كلام النبي هو لما عرض الاول مين يقوم ويجيب لي خبر الناس ديت وهو معايا في الجنة محدش كان قادر يقوم لكن مدام قال لي يا حذيفة قم ما اقدرش اعصى امر النبي واللي لسه لحد النهارده مش عايزه تلبس حجاب لو قال لك يا فاطمه قومي البسي حجابك هتعصي امر النبي لو قال لك آه، يا نهله ولا يا هدى ولا يا منى ولا اي حد من مسلماتنا الفاضلات قومي البسي حجابك تقدري ترفضي لو قال لك يا محمد يا عبد الله يا يا سليمان يا اي حد يا مسلم قوم صلي قوم صلي واسجد لربنا حد يقدر يعصي امر النبي صلى الله عليه وسلم خدت بالك المساله عامله ازاي فما كان من طاعه رسول الله بد خلاص لازم انفذ فقام قلت بلى يا رسول الله قال اذهب واتني بخبر القوم النبي يعني حنين قوي قوي قوي فوق ما يخطر على قلب بشر حس انه حذيفه بردان فعلا بردان بجد مش قادر يتحرك والا ما كان جاوب من الاول فراح حاطط ايده على صدره ودعا له يقول حذيفه فسرت وكأني أمشي في حمام كأنه عارف حضرتك لما لما تخش حمام بخار والدنيا كلها دافة كده وجميلة وانت واقف يعني كده حاسس ان الجو في منتهى الروعة بيقول شوف البرد اللي احنا كنا دافنين نفسنا تحت الرملة من شدة البرد انا بقيت ماشي بقى في وسط الهواء وفي وسط الريح كأني ماشي في حمام بخار لحد ما وصل للمعسكر لكن النبي طلب منه حاجة وقال له اوعى اوعى تعمل اي مشكله هناك لا تحدثن في ايه في القوم شيئا يعني اوعى تعمل اي اي حاجه اوعى تضرب حد تقتل حد مش عايزين مشكله مش عايزين حد يعرف بوجودك ابدا فقال حاضر كان اليوم ما فيهوش قمر يعني كان القمر كده هلال فما حدش شايف حد الدنيا ليل بقى بيقول فرحت فلقيت ال- الرياح قلعت الخيام و... وكفأت القدور والدنيا يعني كانت يعني كانت متدمره عند المشركين فاذا بابي سفيان حاسس كان لسه ابو سفيان ساعتها كان لسه مشرك وكان عمرو بن العاص كان لسه مشرك في الوقت ده يعني ابو سفيان وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد والناس دي كلها اسلموا في يوم فتح مكه فالشاهد في الموضوع ان ابو سفيان قام عامل ايه؟ قال ليسلم كل رجل منكم على من بجواره ويساله من انت؟ طبعا دي أزمة كبيرة جدا ده حذيفة بن اليمان واقف وسط المشركين واقف وسطهم زي- كأنه واحد منهم واخد بالك وبعدين في اللحظة ديت أكيد واحد هيسلم عليه ويقول أنت مين فحذيفة راح إيه قال لك بدل ما يقول اللي جنبي هيسألني أنت مين أنا أسبق فمين اللي كان جنبه عمرو بن العاص يعني واخد بالك فراح مسلم عليه آه، ازيك انت مين قال له عمرو بن العاص قال له حلو طب خلاص، جميل كده فاهم ازاي فراح ايه وراح مداري الموضوع عمرو بن العاص ما خدش باله ما- يعني ما سالوش هو كمان انت مين لان هم كلهم عارفين بعض طبعا يعني فيقدر ربنا سبحانه وتعالى في اللحظة ديت بيقول فرأيت أبا سفيان يعني إيه يعني ب- بي- لسه هيركب بقى الدبة بتاعته وهينصرف وقال لهم إني راحل فمن أراد أن يرحل فليرحل معنا خلاص بقى إيه ما عاد لنا من مقام في هذا المكان خلاص بقى الدنيا خربت خلاص يعني بيقول فهممت أن أضربه لولا أني تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث لا تحدثن فيهم شيئا اوعى تعمل اي حاجه والحمد لله انه ما قتلوش لانه لو كان قتله كان مات ابو سفيان كافرا لكنه لما لما لم يقتله اسلم ابو سفيان بعد ذلك في عام الفتح بفضل الله سبحانه وتعالى وعاد حذيفه ابن اليمان فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقول فلما رآني صلى الله عليه وسلم راح واخده كده ايه وراح ضمه كده ع- حوا- حوالينه كده بتوبه صلى الله عليه وسلم بيقول فشعرت بدفء عظيم وفاز بانه يكون رفيق النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم الموقف الثالث السريع برضه واحنا ما زلنا بن ايه بنعلق بس على كلمه سيدنا عيسى عليه السلام لما بيقول من يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنه وعايز اطلع منها بدرس صغير هقول لك بعدها حديث جميل جدا رواه الحاكم بسند صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة إن سيدنا موسى عليه السلام لما راح واجه فرعون خد بالك أنا عم بحكي لك الحديث ببساطة كده لما راح واجه فرعون ودعاه إلى الإيمان فرفض فرعون وبعد كده بقى فرعون بقى إيه راح واخد الجيش بتاعه وجري ورا سيدنا موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين وعايز يقتله وهم بقى بيجروا من من فرعون ومن جنوده وطالعين على شاطئ البحر وهم في السكة تاهوا سيدنا عيسى سيدنا موسى تعجب ايه سبب ان احنا نتوه فبعض ال- العلماء علماء بني اسرائيل قالوا له يا موسى عليه السلام آه، احنا تهنا لسبب لان سيدنا يوسف عليه السلام من مئات السنين اخذ العهد على اخيه بنيامين انه هو او اي احد من بني اسرائيل اذا خرجوا من ارض مصر ان ياخذوا جسده ليدفنوه في الارض المقدسه خد بالك في فلسطين فقال طيب واين جسد يوسف عليه السلام ما دام احنا ايه تهنا كده بسبب الموضوع دوت طيب فين جسد يوسف عليه السلام قالوا له لا يعرف مكان جسد يوسف عليه السلام الا عجوز بني اسرائيل امرأة عجوز من بني إسرائيل هي الوحيدة اللي عارفة المكان اللي اتدفن فيه سيدنا يوسف عليه السلام قال ائتوني بها فجيء بهذه المرأة العجوز امرأة كبيرة جدا في السن عايشة من سنين طويلة فسيدنا موسى عليه السلام سألها هل تعرفين قبر يوسف عليه السلام قالت أجل قال دليني عليه هو كل اللي طلبه قال لها دليني على القبر بتاع يوسف عليه السلام علشان ناخد جو- جسد سيدنا يوسف ونطلع بيه على الأرض المقدسة وندفنه هناك زي ما هو طلب فقالت لا حتى تعطيني حكمي أنا ليا طلب وطلب غالي جدا هتدهوني هقول لك القبر فين مش هتدهوني مش هدلك على القبر قال وما حكمك اللي انت عايزاه ايه سيدنا موسى عليه السلام ظن مثلا انها عايزه مثلا شويه فلوس عايزه مثلا اي حاجه اي هديه آه، يعني اي حاجه تروح معاهم مثلا فقالت حكمي ان اكون معك في الجنه انا عايز اكون معاك في الجنه سيدنا موسى عليه السلام سكت فلم يرد عليها ما ردش عليها لسببين يا جماعة ايه هم السببين ان سيدنا موسى عليه السلام لا يملك الجنة هو رسول كريم من اولي العزم الخمسة لكن مش من حقه ان يقول لفلان انت هتخش الجنة لان انا قلت كده فلابد من وحي يأتيه من عند المولى عز وجل حتى يعلم ان فلان يستحق الجنة وفلان لا يستحق الجنة كل الامور ديت بيد المولى عز وجل يعني مش من حق حد في الدنيا ان يقول فلان آه انت داخل الجنة انا دعيت لك خلاص واخد بالك او يا فلان انت داخل النار انا دعيت عليك واخد بالك يعني ما ينفعش ما ينفعش حتى نحكم على إنسان أنهم, أنهم من أهل النار أو لإنسان بأنهم من أهل الجنة إلا بنص من عند المولى عز وجل أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى كنا بنقول يا جماعة إن لو كان واحد بيجاهد خلف النبي محمد متصلى عليه صلى الله عليه وسلم ما نقدرش نقول إن هو شهيد إلا بنص من عند المولى عز وجل أو بنص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشاهد في الموضوع سيدنا موسى قال يعني انا ما اقدرش اديها الجنه دي مش بتاعتي دي بتاعت ده ربنا هو اللي يؤمر بقى بكده مش مش بتاعتي دي نقطه النقطه الثانيه ان ربما ان هو استكتر الموضوع عليه يعني ايه مجرد بس ما هتشاوري لي اشاره بس على قبر يوسف عليه السلام تبقى معايا انا في الجنه فسكت ولم يرد عليها فإذا بالوحي يأتيه من عند المولى عز وجل إلى موسى عليه السلام يا موسى أعطها حكمها ادي لها اللي هي عايزاه خلاص انا اوحيت اليك ان هي لو طالبه الجنه وتكون معاك في الجنه خلاص هي معاك في الجنه فاعطاها حكمها فكانت مع موسى عليه السلام في الجنه فدلته على مكان كده زي بحيره صغيره قالت انضبوا الماء نشفوا الميه دي فنشفوا الميه قالت احتفروا احفروا هنا فحفروا فوجدوا جسد يوسف عليه السلام الذي اعطي شطر الحسن والجمال عليه السلام فأخرجوا جسد يوسف فأنار الطريق كأن الشمس قد سطعت فخرجوا به من أرض مصر ليدفنوه في إيه؟ الأرض المقدسة فالثلاث دروس المال دولت موقف سيدنا طلحة مع النبي في يوم أحد وموقف سيدنا حذيفة مع النبي في يوم الأحزاب موقف هذه المرأة العجوز مع سيدنا موسى عليه السلام كان الدرس الجميل اللي احنا خدناه منه علو الهمة في طلب الجنة عشان كده حبيبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى تسبك تشتاق لجنة الرحمن سبحانه وتعالى في فاصل قصير صلى على حبيبك
تسري والملائك حولنا طاب المساء
سنعود بمشيئة الله
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007 باقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار كتاب أصحاب الرسول مجلدين ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح ألف خطأ في العقيدة والعبادة كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية تصلك المجموعة كاملة في سبع مجلدات فاخرة هاتف رقم 016-255-6152 أو 016-255 6153 مع تحيات مكتبة الصفا سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن مكتبة الصفا
عدنا بحمد الله
تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد إخواتي وأحبابي والله بحبكم في الله ولسه مدن يا حبيبي بيقول لي دلوقتي بيقول لي الناس زعلانة إن أنت ما, بتست... ما... ما بتتلقاش اتصالات في البرنامج قلت له بس والله عشان وقت البرنامج قصير لكن عشان ما أقدرش أزعل حد من حبايبي إن شاء الله النهاردة بالذات ه- في آخر ربع ساعة أنا هفضل لنا حوالي نص ساعة في اخر ربع ساعه يعني بعد ربع ساعه من دلوقتي هنتلقى اتصالات كل مده ربع ساعه في ويا ريت طبعا يكون في موضوع الحلقه ان شاء الله يعني عن ياجوج وماجوج وعن المسيح الدجال وكده بس ما نكونش مش عايزين اسئله عن السلعوه يعني لان بعض الناس واحد بعت لي رساله تضحك بيقول لي الا السلعوه من علامات الساعه الكبرى الطول ولا الصغرى يعني ف... صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل موضوعنا يا جماعه قلنا في الحلقه الماضيه برضو قلنا طب بعض الناس اللي قالوا ان إيه رفع سيدنا عيسى عليه السلام الى السماء ونزوله في اخر الزمان طب ازاي حصل ده كله مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال قال يا- واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي يعني انا يعني انت مت خلاص على سيدنا عيسى عليه السلام قلنا يا جماعه المره اللي فاتت وبعض الناس قالوا معلش عيد الحته ديت عشان نفهمها اكتر قلنا ان الموضوع ده فيه اجابتين الاجابه الاولى ان يا جماعه الخير ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب العالمين الوفاه تاتي احيانا بمعنى النوم وتأتي أحيانا بمعنى الموت يبقى الوفاة لها معنيين المعنى الأولاني هو النوم والمعنى الثاني هو الموت ليه؟ لأن النوم دوت هو الموتة الصغرى والدليل على كده قول المولى عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو الذي يتوفاكم ايه بالليل الوفاه هنا مقصود بقى ايه النوم لا الموتى الموتى الموتة الصغرى ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن حذيفة أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام كان يقول باسمك باسمك اللهم أموت وأحيا باسمك اللهم ايه اموت واحد وكان اذا استيقظ من منامه صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور يبقى الم- النوم موتة صغرى يبقى المقصود هنا ايه المقصود هنا النوم طب المعنى الثاني ان ان حتى لو كان المقصود هنا الوفاة فالايه فيها تقديم وتاخير كما قال قتاده وغيره من اهل العلم قال هذا من المقدم والمؤخر يعني ايه اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي يعني اني رافعك الي ومتوفيك لان الواو لا تقتضي الترتيب بمعنى انا بقول دخل محمد وعلي مين اللي دخل الاول انا ما حدش عارف انما لما اقول دخل محمد ثم علي يبقى محمد اللي دخل الاول ثم علي دخل بعد بعد محمد وندي بقى امثله بسيطه في الموضوع دوت المثال الاولاني وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة مع إن يا جماعة إصلاح الزوجة بيكون قبل إيه؟ قبل قبل قبل قبل إتيان ال- ال- الولد أو المولود واخد بالك لكنه قدم ذكر مجيء يحيى عليه السلام قبل إصلاح الزوجة من باب تعجيل البشرى من باب تعجيل البشرى ولذلك ذكر يحيى قبل إصلاح الزوجة المثال الثاني يوسف عليه السلام سيدنا يوسف عليه السلام لما آه، وقصته بقى مع امرأة العزيز ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كثير من أهل العلم قالوا أن الآية برضو فيها تقديم وتأخير يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها وإلا فالأنبياء يا جماعة معصومين جميعا من الكبائر كل الأنبياء بلا استثناء معصومين من الكبائر فلا ي- فلا يظن أبدا أن سيدنا يوسف عليه السلام ممكن يكون هم بهذه المرأة من أجل الفاحشة عياذا بالله ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين فالصحيح الذي ذهب إليه أهل العلم المحققون هو أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء من غير وفاة ولا نوم كما قال الحسن بن زيد وهو اختيار الإمام الطبري وهو الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما وإلا بقى خد بالك بقى حتة مهمة قوي وإلا يبقى إيه فايدة قول المولى عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين خد بالك وحته بقى ومكر الله دي صفه مقابله لحسن حد يقول يعني أن الله عز وجل يوصف بانه ماكر حاشا لله عشان نفهم المسائل دي كويس جدا حاشا لله ان يوصف الله عز وجل بانه ماكر خد بالك انما هنا المكر هنا صفه مقابله زي ايه زي سخر الله منهم خد بالك اه يعني هما بي- بيعملوا هذا الشيء فالله عز وجل يف- يعاملهم معامله مقابله فاهم ازاي فالله عز وجل يسخر منهم فليقال ان الله عز وجل ساخر استغفر الله ما وحاشا لله فالشاهد في الموضوع هنا ايه ومكروا ومكر الله مين اللي مكروا هنا اليهود وكان مكرهم عباره عن ايه محاوله قتل سيدنا عيسى عليه السلام عليه السلام واضح كده يا جماعه ومكر الله يعني انجاه من بين ايد من بين ايدي اليهود يبقى لو كان اليهود هم اللي قتلوا بقى سيدنا عيسى يبقى معنى كده هم نفذوا المراد بتاعهم امام قدره ربنا يعني هم تغلبوا على قد- حاشا لله واضح كده يبقى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين يبقى سيدنا عيسى عليه السلام رفع حيا رفع حيا وما زال حيا حتى يومنا هذا وسينزل كعلامه من علامات الساعه الصغرى في اخر الزمان بفضل الله سبحانه وتعالى وقلنا الحكمه من نزول سيدنا عيسى حاجات كتيره جدا جدا ذكرناها في الحلقه الماضيه تعالوا بقى نبدا في عجاله سريعه كده نبذه سريعه كده عن قصه ياجوج وماجوج وعن قصه ذي القرنين لان ما دمنا هنتكلم عن ياجوج وماجوج اكيد هنتكلم عن قصه ذي القرنين لان طبعا هو اللي بنى السد وهو اللي عمل ده كله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله سبحانه وتعالى طيب تعالوا نسال الاول مين هم ياجوج وماجوج هم ذرية من ذرية يافث أبي الترك ويافث من أولاد سيدنا نوح عليه السلام وأكبر دليل على أن يأجوج ومأجوج من ذرية نوح و- ومن ثم طبعا فهم من ذرية آدم عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك فيقول أخرج من ذريتك بعث النار خد بالك الحديث ده كان بيعمل مشكلة عند بعض الناس في ناس كتيرة جدا فاهمة الحديث غلط فكان عامل عندهم مشكلة غير عادية يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار يعني نصيب النار فيقول يا ربي وما بعث النار نصيب النار قد إيه فيقول من كل ألف تسعمائة تسعمائة وتسعة وتسعين في النار وواحد في الجنة هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الصحابة فزعوا والصحابة دايما يا جماعة لما كانوا يسمعوا حاجة كده النبي بيقولها عن الجنة كانوا على طول يسألوا طب ايه السبب؟ فاكر حضرتك لما النبي بيخبر مثلا ان في سبعين ألف واحد هيخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب يقوم سيدنا عكاشة بن محصن في ساعتها ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله يقول له أنت منهم يقوم قايم واحد تاني ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله يقول له سبقك بها عكاشة يسمعوا عن حاجة تدخل النار يا رسول الله أمسلمون يا رسول الله قال بلى لأتن يوم القيامة آه، أناس أو, أو يعني فمزة بحسنات الأمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا حسنات قد الجبال وكلها تضيع فيفزع الصحابة أمسلمون يا رسول الله قولوا بلى مسلمون يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها هي دي المشكلة فهنا الصحابة برضو فزعوا فقالوا له يا رسول الله وأينا ذلك الواحد أنت قلت أن يوم القيامة من كل 1999 هيخشوا النار وواحد هيخش الجنة طب ومين الواحد دوت فقال أبشروا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا يدع اليأس يدب في قلوب الصحابة ولا قلوب الأمة بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبشروا فإن من يأجوج فإن منكم واحدا فإن منكم رجلا واحدا ومن يأجوج ومأجوج ألف يا الله يعني هيخش النار لو دخل النار منكم واحد فقدام الواحد ده منكم ألف واحد من يأجوج ومأجوج داخلين النار يبقى إذا يأجوج ومأجوج من ذرية يافث اللي هو أبو الترك أبو الترك ويافث كما قلنا من أولاد نوح عليه السلام صفاتهم شكلهم إيه؟ شكلهم طبعا زي شكل الترك الأنوف المعمولة الص- ال- ديت كده الصغيرة ديت وال... والعيون الصغيرة و- والشعر ال... وشهم بقى عامل زي الترس المطبق واخد بال حضرتك يعني عامل زي التروس كده شكلهم جامد قوي شكلهم يعني ايه وشوشهم ناشفه قوي قوي يعني وشوش اسيا بالبلدي كده عارف ت- احيانا ت- تقابل انسان تحس ان وشه كده بيشع رحمه واحيانا تقابل انسان تحس ان وشه ربنا يعفينا عافيك يا رب العالمين بيشع اسوأ وشوف بقى لما النبي يقول إنما يرحم الله من عباده الرحماء ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم يعني شيء جميل جدا ان ربنا يلقي في قلبك الرحمة تجاه الناس جميعا ولذلك شوف ربنا شوف سبحان الله لما يقول وقولوا للناس حسنا يا الله شوف العلماء يقولوا ايه وقولوا للناس حسنا يعني قولوا حسنا للبر والفاجر والمسلم والكافر لدرجة ان سيدنا ابن عباس وشوف يا جماعة الرحمة دي شيء جميل ازاي سيدنا ابن عباس كان ليه كلمة عجيبة جدا والله وقفت قدامها كده اقسم بالله حسيت ان جسمي كده بيقشعر بيقول لو قال لي فرعون فرعون اللي قال انا ربكم الاعلى اللي قال ما علمت لكم من اله غيري اللي قتل المؤمنين اللي كان عايز يقتل سيدنا موسى عليه السلام بيقول لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك واضح المعنى هو اه في ولاء وبراء وفي لابد ان انا يعني ما يبقاش في اي مداهنه للكفار ولا للمشركين ولا موالاه ليهم لكن في نفس الوقت لابد ان يكون في معامله بالحسنى خصوصا اذا كان الكافر ده انسان غير محارب فبعامله بالحسنى ولو بنيه دعوته الى الله سبحانه وتعالى وبنيه اظهار خلق الاسلام والمسلمين شوف لما ربك سبحانه وتعالى يقول لموسى عليه السلام ولهارون عليه السلام وهم رايحين لفرعون اللي هو اكتر واحد بيقول يعني اكتر واحد ذكر في القران من بطشيه وجبروته شوف لما يقول فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى فأهل العلم يقولوا إيه فأنت كرجل داعية لست أفضل من موسى وهارون عليهما السلام والإنسان اللي بتدعوه دوت عمره ما هيكون أسوأ من فرعون فده ربنا قال لموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وانتوا رايحين لفرعون فقول لهم قولا لينا ولذلك كان سيدنا قتادة كان لما يقرأ هذه الآية فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى كان يبكي ويقول سبحانك ما أحلمك إن كان هذا حلمك بعبد طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الأعلى فشاهدت الموضوع أن لازم يكون في ما بيننا تآلف وتراحم ويكون في ما بيننا ود وألفة وإن إحنا نرحم بعض لو لقيت أخوك على خطأ خده في حضنك وعرفه الصح لو لقيت إنسان على معصية خده في حضنك وعرفه الصح لازم يا جماعة يبقى في شيء من من ان احنا نعذر الانسان بجهله وان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نتالف قلوب الناس حتى ناخذ بايديهم الى الطاعه ولا نكون عونا لهم على الش... ولا عونا للشيطان عليهم ما نعنش الناس ديت آه، ما نعنش الشيطان على اخواننا واحبابنا واخد بالك فالشاهد في موضوع يبقى صفه ياجوج وماجوج ناس يعني شكلهم قاسي جدا قاسي جدا وزي ما قلنا قول النبي عليه الصلاه والسلام انما يرحم الله من عباده الرحماء الحديث كلمه بتقول ال- الفعل وكلمة بتقول الثمرة ارحموا ترحموا الله ارحموا تاخد الثمرة على طول ترحموا لما ترحم إنسان اللي هيرحمك مش إنسان اللي هيرحمك هو الله سبحانه وتعالى اللي قال ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى وبعدين واغفروا يغفر لكم سامح الناس عشان ربنا يسامحك ويكرمك واضح يا جماعة المعاني اللي عايزين نوصلها طيب يبقى صفة يأجوج ومأجوج طب إيه الأدلة على خروج يأجوج ومأجوج حقيقة في أدلة من القرآن ومن السنة والقصة بقى كاملة إن شاء الله هنبدأ نتناول القصة النهاردة كان التمهيد كده لقصة يأجوج ومأجوج وما تخافوش مش هنطول فيها إن شاء الله يعني ناخدها الحلقة القادمة كاملة نخلص فيها قصة يأجوج ومأجوج فبنعتبر النهاردة دي كانت مقدمة لقصة يأجوج ومأجوج وإذا حبيتوا لو كان معانا حد إن شاء الله دلوقتي نتلقى اتصالاتكم لحد آخر الحلقة عشان ما أقدرش على زعل حبايبي ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين معانا حد يا بدني أم مصطفى السلام عليكم السلام عليكم مصطفى
الو السلام عليكم
السلام الله ورحمه وبركاته فضلت الشيخ محمود المصري معاك مع حضرتك يا اهلا وسهلا
الو أيوة، مع حضرتك يا ام مصطفى اتفضلي
ايوه فضلت الشيخ وطي صوت التلفزيون لو كنت مش سامعاني كويس و- واسمعيني من التليفون
ازيك يا شيخ ازيك يا شيخ محمود ربنا يعزك ويسترك ويحفظك يا رب يا رب يخليك ادعي لي يا فضلت الشيخ ربنا يثبتنا وياك يا ام مصطفى ويبارك لك في اولادك انا سامع حد فيهم ما شاء الله بي...
رب رب يخليك يا فضلت الشيخ والله والله انا سعيده قوي اني كلمت حضرتك ربنا يبارك لك فيهم يا رب ويحفظك يا ام مصطفى عندك سؤال يا ام مصطفى بجاي فضلت الشيخ الله يبارك لك يا رب انا عايز رقم تليفونك الله يعزك يا خديه رب من الكنترول يا ام مصطفى حاضر عينيا حاضر آه مين بعد كده مدني معانا طيب ماشي آه، احنا بس هم بس بيسالوهم عن الموضوعات عشان ايه ان يبقى الموضوع في في قلب الحلقه ان شاء الله ونتلقى معانا آه، الاتصالات مفتوحه لحد اخر الحلقه ان شاء الله عشان ما حدش يزعل مننا وانا والله يا جماعه انا لم- مش برفض الاتصالات انا بس كل ما في الامر حفاظا على وقت حضراتكم والله مش اكتر ولا اقل ان انا بقول الوقت نستفيده او نستفيد منه ان احنا نسرد لحضراتكم القصه كامله وان احنا نحاول بقدر الامكان ان الموضوع ما ينقطعش علشان بس ايه نطلع من الحلقه بالمعلومه كامله مع بعضها كده بدل ما ايه الاتصالات احيانا ب- بتشرد بموضوع تاني خالص نبقى بنتكلم مثلا عن المسيح الدجال وواحده مثلا بتتصل علشان مثلا حصل قضيه طلاق او قضيه خلع او مش عارف ايه والمشاكل ربنا يا رب يبارك في جميع المسلمين يا رب العالمين ويحفظ بيوتكم جميعا ويبارك في اولادكم يا رب العالمين مين معانا يا مدني الاخت سعاد من المنصوره السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ محمود اهلا وسهلا بحضرتك آه، حضرتك أنا عايزة انضم لحملة آه، مقاطعة التبرج ربنا يبارك فيك يا رب ويعزك أنا آه، انتقلت من 8 أيام بس ما شاء الله ممكن حضرتك تجعلي بالالتزام بس ربنا يثبتك يا اخت سعاد ويبارك في حضرتك واحنا بنتمنى طبعا والله يا جماعه اكبر قدر من اخواتنا الفض- الفاضلات ربنا يبارك فيهم يعني ينضموا ممكن لهذه الم- حضرتك كذا سؤال بس اتفضلي سؤالين؟
اتفضلي يا اخت سعاد حضرتك قلت آه، المسيح الدجال هينزل بعد فتح القسطنطينية هيظهر بعد فتح القسطنطينيه اه ما هي ما هي القسطنطينية؟
القسطنطينيه حضرتك اللي احنا تكلمنا اكيد ما شفتيش حلقات بقى
لا آه، اسطنبول في تركيا ان شاء الله حضرتك آه، آه، اتكلمنا ان هم هيحصل ايه هيحصل ال- ال- الملحمه وبعد الملحمه مباشره فتح القسطنطينيه وبعد فتح القسطنطينيه مباشره هيرجعوا للشام فيجدوا المسيح الدجال وفي الوقت دوت في صلاه الفجر ينزل سيدنا عيسى ابن مريم ويكون امام المسلمين هو المهدي احنا بس بن- بنذكر المسلمين يكون الامام هو المهدي فالمهدي يحاول يتاخر عشان يقدم سيدنا عيسى عليه السلام فسيدنا عيسى يقول لا بل انت امامهم تكرمه الله لهذه الامه وبعد كده آه، سيدنا عيسى عليه السلام يتولى قتل المسيح الدجال بعد ذلك يعني الاتراك اللي هيتبعوا المسيح معاك الدجال سؤال تاني يا هم- اخت سعاد ايوه اتفضلي حضرتك قلت اللي هيفتح الهند وينشر فيها الاسلام هيتعصم من فتنة المسيح الدجال اشمعنى الهند؟
اللي هيعمل ايه
اللي هيفتح الهند لا عصابتان لا ده مش مش قلت مش قلت لا يفتح عند حضرتك برضو إيه، ما هي ركزتيش حاجة زي معايا كده يعني.
هو إنما عصابتان بلد آه، آه، يعني.
لا نص الحديث بيقول عصابتان احرزهما الله من النار يعني ايه يعني ربنا بينجيهم من النار ويحميهم من النار آه، معنى الهند؟
عصابة لا، خليك معايا بس عصابة تغزو الهند وعصابة وعصابة تكون مع عيسى عليه السلام الاثنين دولت اللي هي- اللي هيغزو الهند بفضل الله سبحانه وتعالى هيكون آه، هي- ربنا بينجيهم من النار واللي هيكونوا مع عايشين مع سيدنا عيسى عليه السلام بعد قتل المسيح الدجال او حتى قبل يعني ايه بمجرد نزول سيدنا عيسى لحد موت سيدنا عيسى الاثنين دولت من فضل ما وديك- واحنا ذكرناها في فضل من يكون في صحبة سيدنا عيسى في اخر الزمان وضحت كده ربنا يبارك فيك يا رب العالمين رجاء خير لو سمحت اتفضلي ممكن حضرتك تعمل حلقة عن قصة سيدنا علي ومعاوية حاضر عينيا الحقيقية عشان حاضر سمعتها من كذا قناة مختلفة تماما حاضر عينيا حاضر حاضر نذكرها ان شاء الله كامله اخت سعاد تحت امر حضرتك الاخت نوره السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ يا اهلا وسهلا بحضرتك ربنا أهلا يعزك بحضرتك فيها اهلا بيك كنت بح- بسأل حضرتك بس آه، حضرتك كنت تقول خروج ال- خروج ال- الدبة نعم.
وفتنة ال- المحيا إليها الدجال و- وغروب الشمس آه.
أنه الأول في ال- والله معلومات هم الساعة.
العلماء اه ربنا يبارك في حضرتك هم العلماء لما جمعوا بين ال- الادله في المساله ديت في اول قالوا في علامات آه، آه، بيحدث فيها تغير في ايه في الامور الارضيه زي ما بيقولوا كده وفي علامات يكون فيها تغير للشؤون ال- ال- الامور ال- ال- السماويه زي ما بيقولوا او العلويه فقالوا اول ايه ستظهر من الايات التي يحدث فيها تغير آه، كوني في ال- في في في, ال- في الامور الكونيه يعني اللي مش في الارض يعني وكده هي طلوع الشمس من المغرب وقالوا اول ايه يكون فيها تغير في الامور الكونيه في الارض وكده هي ظهور المسيح الدجال انت عارف المسيح الدجال هيكون معاه آه، يعني قدرات عجيبه جدا ربنا هيودعها فيه سبحانه وتعالى مثل مثلا آه، انه يؤمر يؤمر السماء تمطر ويؤمر الارض ان تخرج آه، الزرع الى غير ذلك آه، مين معانا آه، ميداني ام براء من المغرب السلام عليكم
وعليكم السلام الشيخ محمود كيف الحال؟
الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب اتفضلي يا ام براء ام براء طيب فصل طيب فشايف الموضوع يا جماعه ان احنا احنا لما بنتكلم عن موضوع ال- ال- المسيح الدجال او هذه الاشياء احنا بنتكلم اولا عشان نحذر ثانيا عشان نعرف ان زي ما قلنا وبنركز في الحته دي دايما انه لن ينجينا الا ان نعتصم بالله وان احنا نزداد ايمانا واقبالا على الطاعه ودي فرصه عمرنا الاخت هاله معانا السلام عليكم عليكم السلام وبركاته عليكم السلام يا اهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك اتفضلي يا اختي هاله يا ريت توطي التلفزيون عشان تسمعينا
لو سمحت يا شيخ محمود أنا عايزة أسأل عايزة أسأل حضرتك هما يأجوج ومأجوج عملوا إيه عشان إن هما يعني يدخلوا النار كده
ده ده ده انت هتسمع بقى ده انت في الحلقه الجايه هتشوف هم عملوا ايه ده انت اول ما تسمعوا اللي هم عملوه هتقول يا رب يعني لا هم طبعا آه، ياجوج وماجوج قوم اولا هم كفار ثانيا مفسدون في الارض آه، لن يتركوا اي خير لاي احد على وجه الارض سفاكين للدماء وعندهم السرقة والسلب والنهب والقتل شيء عجيب جدا جدا في قوم يأجوج ومأجوج بالذات هتسمع الحلقة القادمة إن شاء الله الأخت نادية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا حضرتك يا أهلا محمود؟
وسهلا بحضرتك ربنا يعزك يا رب ربنا ربنا يبارك في حضرتك يا رب آمين آمين يا رب العالمين ويجعلك سند للأمة الإسلامية آمين يا رب العالمين إيه، أنا عايزة طبعا أبايع حضرتك إيه، في طبعا مقاطعة التبرج وإحنا طبعا الحمد لله يعني ملتزمات وكده أنا ربنا يكرمك.
وبناتي ما شاء الله وعايزة أسأل حضرتك سؤال بره الحلقة خالص اتفضلي إيه، هل أع- يعني أعم- أعمالنا إحنا على الدنيا بتعرض على أهلينا في ال- في الآخرة؟
أعمالنا بتعرض على أهلنا في الآخرة الأعمال إيه، بتعرض وهل إحنا الأموات لما بنروح نزورهم فعلا بيشوفونا؟
ربنا يبارك فيك يا رب العالمين هل هل, هل لما نروح نزور حد من الموتى بيشوفونا لا والله شوف حضرتك هي حتة بيشوفونا دي يقينا ما بيشوفوناش لكن هل بيشعروا بينا الحقيقة خلاف بين أهل العلم وإن كان أغلب أهل العلم بيقولوا لا ما بيشعروش بينا وبعضهم بيقول لا بيشعروا بينا المسألة الحقيقة خلافية وأنا الحقيقة لا أقطع فيها لا بالجزم ولا بالنفي يعني مش عايز أقول آه ولا لا لكن عايز أقول يعني زيارتنا ليهم خير بفضل الله سبحانه وتعالى أولا هي عظة وعبرة لينا والنبي عليه السلام قال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فالواحد لما يروح من أجل العزة والعبرة والدعاء للموتى في هذا المكان الط- يعني يعني بيبقى حاجة جميلة جدا وإحنا إحنا لما بندعو لهؤلاء الناس ده كله يعني سلف ودين زي ما بيقولوا يعني إحنا في يوم من الأيام هنكون مكانهم هنتمنى إن حد يجي يزورنا ويدعو ويدعو لنا إلى غير ذلك فيعني إن شاء الله ربنا ما يحرمناش من هذا الخير إن شاء الله أبو يوسف السلام عليكم وطي التلفزيون يا أبو يوسف السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
حسبه.
ويا السلام ريت يا عليكم جماعه كل اللي يتصل يوطي التلفزيون قبل ما يتصل ربنا يخليكم ازيك يا شيخ محمود اهلا وسهلا بيوسف لو سمحت انا كنت اتفرجت على الحلقه اللي فاتت اللي هي بتاعت المسيح الدجال ايوه ويعني انا قايم قدام الحلقه دي ونفسي اصلي وكنت مستني الحلقه بتاعت اجوج وماجوج عشان اكمل الايمان في قلبي لان انا يعني انا مش مش مش متعلم انا راجل جاهل ربنا بس يكرمك سمعت الحلقه قربت من قلبي شويه الله يكرمك فنف- يعني ادعي لي ادعي لي ان انا اصلي يا رب يكرمك يا ابو يوسف ان شاء الله وتصلي واحنا عايزين نقول حاجه يا ابو يوسف بقى جميله قوي عايزين نقول ايه ونتفق على حاجه ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه من تقرب مني شبرا تقربت منه ايه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي يا سلام على الجمال ومن اتاني يمشي اتيته هروله قرب يا ابو يوسف من ربنا سبحانه وتعالى مفيش اي سعاده ولا لذه هتحسها في عمرك الا لما تقرب منه حبيبك سبحانه وتعالى صاحب الفضل علينا وعليك وعلى الكون ده كله ربنا جل وعلا فانت توعدنا يا ابو يوسف وهندعي لك ربنا يكرمك ان شاء الله توعدنا من الليله دي ان شاء الله ما تنامش الا لما تصلي ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا ابو يوسف ايوه مدن مين معانا استاذ احمد السلام عليكم السلام عليكم محمد محمد استاذ محمد السلام عليكم السلام عليكم وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
السلام عليكم وبركاته يا شيخ محمود عامل ايه؟
الله يعزك ويبارك لي في عمرك والله احبك في الله يا شيخ حبك الذي أحببتني فيه واول مره اللي اتصل بيك والله كنت اموت وعايز اتصل بحضرتك والحمد لله اتصلت بحضرتك ربنا يكرمك أخويا ويبارك فيك يا رب العالمين والله بتوحشني كل يوم يا شيخ محمود أنت أوحش آه أنت أكتر
حضرتك يا شيخ محمود كنت آه، يعني عايز اسال مثلا إنه مسيح الدجال هو عباره عن يعني كان واد صغير يعني او عيل صغير بعد كده ربنا يبقى- يعني بيظهر يظهر فيه كذا حاجه بحيث يعني ناس صحابه عرفوا ان هو يعني هيبقى هيبقى المسيح الدجال لما يبقى كبير يعني احنا قلنا حاجة لو تفتكر يا محمد قلنا ال- ان ان حديث النبي عليه السلام ما من نبي الا وانذر قومه الدجال قلنا احنا مش عارفين هل ما من نبي الا وانذر قومه الدجال هل الدجال ده كان موجود في زمن الانبياء جميعا وكان عايش لحد ما اكتشف يعني إن شافوه على حقيقته في حديث ال- الجساسة حديث تميم الداري لما شافه راح وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم وطلع الوصف مطابق للوحي اللي نزل على النبي عليه السلام ولا هو ظهر فقط في زمن النبي قلنا احنا المسألة ديت ما عندناش أي نص يوضح المسألة دي لكن يقينا هو المسيح الدجال الناس ما شافوش غير في آه، زمن النبي عليه السلام اللي هو اللي هو تميم الداري لما شافه وقصة الجساسة اللي احنا حكيناها في آه، ال- الدروس اللي فاتت لكن عايز اقول حاجة هل هو كان طفل وبعدين كبر ما شيء طبيعي لازم يكون طفل برضه واتولد وكبر وبعدين لو تتذكر حضرتك في قصة ابن صياد لما قال لأبو سعيد الخدري قال له إني لا أعلم آه، آه، أين هو وأعلم وأعرف أباه وأمه يعني هو آه، ابن صياد نفسه بيقول له ده أنا عارف الدجال موجود فين دلوقتي وكمان فوق ده كله ده أنا أعرف أبوه وأمه يبقى أكيد كان ليه أم وأب برضه وأكيد اتولد وكبر وبقى الدجال ويعني وهيظهر في آخر الزمان ربنا ينجينا وإياك منه يا محمد إن شاء الله آه، مين معانا يا مدني ام اسراء السلام عليكم السلام عليكم شيخ محمود عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ يا اهلا وسهلا بحضرتك الله يكرمك امين يا رب والله آه، يعني اللي حضرتك اتكلمت عن آه، رحمة ربنا سبحانه وتعالى أيوة.
وان الواحد بيعامل الناس بالحسنى وان طبعا.
هو يقول لهم قول لين وكده أيوة والله.
بس انا حضرتك يعني معلش يعني الواحد الحمد لله برضه في قلبه رحمة وكده بس انا بشوف حد يعني عاصي يعني وخصوصا بناتنا يعني وكده اللي هم نعم.
ال- نعم.
مشتغلين في عمل الفن والتمثيل نعم.
وكده قلبي يعني بيغل عليهم نعم.
واقول يعني شوف النساء في دولة آه، اسرائيل بيعملوا ايه بيبنوا الدولة نعم.
واحنا بنهد بال- الامة بنهد الشباب نعم فببقى في غيره ومعلش يعني ببقى متضايقه وكده فهي هل هذا يعني يعتبر اسم بالنسبه لهم وكده انا يعني انا عايز اقول لك يا ام اسراء حاجه حاجه جميله قوي عايزين نقول حاجه هفترض النهارده قدامي قدامي وسامحوني يعني قدامي راقصه بترقص مش بقول ان انا بتفرج عليها يعني بقول ايه بقول إح- احنا كمسلمين قدامنا واحده راقصه احنا عارفين انها بترقص وبعدين جينا هندعي فبنقول عفوا يعني اسف في اللفظ يا رب خدها وريح الامه منها طب ما الدعوه دي وهي هي دعوه طالعه يعني ما اقول يا رب اهديها يا رب يا رب اشرح صدرها للايمان يا رب يا رب توب عليها يا رب فوافقت ال- وافقت الدعوة ساعة إجابة فربنا تاب عليها الراقصة دي ليها معجبين ومعجبات وليها بنات بيعتبروها المثل الأعلى ولو رحت من بعض مدارس الثانوي والإعدادي وج- وجبت مجتمع البنات دولت فهتلاقي منهم بنات مؤمنات ما شاء الله وفي بنات مفتونين فلما تسأليها مين أسوتك ومين قدوتك ومين مثلك الأعلى تقول الراقصة الفلانية يا سلام بتمنى أكون راقصة زيها والتانية تقول لك المغنية الفلانية فلو تابت الراقصة ديت هتجر وراها خمسين ألف واحدة تتوب واضح المعنى يا أم إسراء وكذلك الفنانة وكذلك الفنان وهكذا فبدل ما ندعي عليهم ندعي لهم وبعدين احنا لما بنزعل من حد ما بنكرهش الانسان وانما بنكره فعله ابو الدرداء لما ماشي مره لقى بعض الناس بيضربوا واحد بيقولوا بتعملوا كده ليه؟ قال له وجدناه يعصي الله فقال اتركوه قالوا ألا تبغضه قال لا إنما أبغض عمله فإن تركه فهو أخي ألا تحمد الله أن عافاكم مما ابتلاه به فاحنا نحمد ربنا ان ربنا عافانا من اللي ابتلاهم بيه وفي نفس الوقت بنشفق عليهم نتمنى ان ربنا يكرمهم وينقذهم من النار ويتوب عليهم سبحانه وتعالى يعني الاخت ام فاطمه السلام عليكم أه، فاطمه ماشي أيوة.
فاط- فاطمه السلام عليكم ايوه وعليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه السلام عليكم يا شيخ عليكم محمود.
السلام اهلا وسهلا بحضرتك بارك الله فيك وزادك علم ونور ان شاء الله الله يعزك ويسترك يا رب لو سمحت عايز اسالك يا فضيله الشيخ اتفضلي يا اموري يعني من ظهور المسيح الدجال نعم وعيسى عليه السلام عليه ويأجوج ومأجوج نعم.
يعني ع- آخر علامة علامة الساعة هل معروف يعني عدد سنين بين أول علامة وآخر علامة؟
عدد السنين هو مش معروف عدد السنين اخت فاطمه لكن هقول لك حاجه صغيره خالص هي هتبقى فترتها يعني قليله جدا طبعا احنا عارفين ان من منذ نزول سيدنا عيسى عليه السلام لحد موت سيدنا عيسى عليه السلام دي معروفه عندنا في السنه ورد فيها ان هيكون الفتره دي هتكون سبع سنين هيكون ظهر فيها كم علامة في السبع سنين ديت هيكون ظهر فيها أخت فاطمة ثلاث علامات اللي هي إيه اللي على العلامات ديت ظهور المسيح الدجال نزول سيدنا عيسى عليه السلام ظهور يأجوج ومأجوج في الثلاث علامات دولت هيكونوا في سبع سنين بقية العلامات هيكونوا في فترة قليلة جدا جدا جدا لكن قد ايه تحديدا انا لا استطيع الجزم لان لم يرد فيها حديث لكن ورد حديث آه، كما عند مسلم ان الس- علامات الساعة كخرزات منظومات آه، في عقد في عقد آه، آه، يعني يعني على طول اول ما بينفرط العقد ده بتنفرط العلامات على طول ورا بعضها سريعة جدا ومتتابعة جدا ام احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة اخر الله اتصال وبركاته.
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اهلا يا ام ازيك يا احمد شيخ محمود اهلا بحضرتك الله يخليك نور الشاشة والله ربنا يخليك ده نوركم كلكم والله الله يخليك يا شيخ محمود بقول لحضرتك يعني طب اللي هم اللي توفوا نعم.
آه، لما يجي يظهر المسيح الدجال آه.
آه، اللي توفوا دول هيظهروا ولا هيبقوا موجودين اللي هم في المرحلة بتاعت المسيح الدجال لا الحمد لله اللي ماتوا خلاص بقى ارتاحوا اه اللي يعني ما- مش اللي ما- هيحضروا ال- الفتنة دي لا مش هيحضروا آه، يعني حضرتك يعني حضرتك متخيله مثلا يعني ان كل الميتين يروحوا لهم كروت دعوه يا جماعه تنورونا عشان المسيح الدجال ظهر وكده يعني وزورونا تجدوا ما يسركم حاجه زي كده لا طبعا يعني ايه مش هيحصل حاجه زي كده لكن احنا الحمد لله ده اللي مات قبل المسيح الدجال يحمد ربنا واللي كان موجود برضه في زمن المسيح الدجال وربنا نجاه من فتنه الدجال وع- وعاش بقى مع سيدنا عيسى برضه يحمد ربنا لان هو هيكون من اسباب النجاه من آه، النار بفضل الله سبحانه وتعالى الذين الذين سيكونون في صحبة سيدنا عيسى عليه السلام حبايبي والله العظيم بحبكم في الله وأتمنى أكون معاكم كده لحد يوم الاثنين اللي جاي بفضل الله لكن الوقت معاكم بيجري بسرعة فاحنا وقفنا عند الأدلة على خروج يأجوج ومأجوج والقصة بقى الجميلة بقى قصة يأجوج ومأجوج بقى وذي القرنين بقى ولما راح مشارق الأرض ومغاربها بقى وبين السدين حاجة بقى جميلة قوي قوي إن شاء الله تسمعوها معانا يوم الاثنين اللي جاي حضروا نفسكم القصة جميلة ومفاجأة وحاجات حلوة قوي إن شاء الله ربنا يبارك فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسري والملائك حولنا طاب المساء إعلان في هذا البرنامج الامتياز الإعلاني شركة الإعلانات المصرية